الحياة الأخروية
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قلت فيما سبق أن كل المشاكل الأسرية سببها شيء واحد وهذا الشيء يترتب على شيء آخر كأصل له أما هذا الشيء الواحد فهو سوء الخلق وهذا مترتب أيضا على أصل وهو إهمال أمر الله تبارك وتعالى وقد ذكرت نصوصا من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحض على تحسين الخلق كقول الله عز وجل وقولوا للناس حسنا وكقول الله عز وجل وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا وسوء الخلق بناء يرتكز على أربعة أركان أي إنسان سيء الخلق لو راقب في نفسه هذا الخلق لن يخرج عن واحدة من هذه الأربعة الناس لو راقبوا سيء الخلق سيجدوا أيضا أن سوء خلقه لا يخرج عن واحدة من هذه الأربعة التي سأذكرها إن شاء الله أما الركن الأول فهو الجهل والركن الثاني الظلم والثالث الشهوة والرابع الغضب الجهل والظلم أصل ابن آدم كما قال تعالى إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا فإن استضاء بنور الوحي قل جهله أو انعدم وقل ظلمه أو انعدم على حسب ما يكون لكلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم من تأثير على نفسه بحسب ما يتزكى فالجهل والظلم الجهل يريه القبيح حسنا والحسن قبيحا والكمال نقصا والنقص كمالا وأي خلق يترتب على الجهل بحقيقة الأشياء أو بأوصافها والظلم يحمله على وضع الشيء في غير موضعه فيكون كريما في موضع الإمساك ويكون ممسكا في موضع البذل ويكون شجاعا في موضع الإمساك في ويكون شجاعا في موضع الإمساك نعم ويكون مندفعا أحيانا ويترك ضد ذلك يضع البذل مكان البخل والبخل مكان البذل لأن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه والشهوة تحمله على البخل والحرص والشح والغضب يحمله على العدوان وعلى الحسد وعلى الكبر فما من صفة سيئة في ابن آدم إلا وهي تندرج تحت واحدة من هذه الأركان الأربعة فكما يقول أبو حازم سلمة بن دينار رحمه الله كما رواه الخرائطي في مساوئ الأخلاق قال سيء الخلق أشقى الناس به نفسه التي بين جنبيه ثم زوجته ثم أولاده ثم يقول وإن سيء الخلق لا يدخل بيته وهم في سرور الأولاد بيضحكوا مع بعض والأم بتضحك معاهم وبتاعوا في جو بهجة في البيت أول ما يدخل سيء الخلق الكل يسكت ويتفرقون وينفرون عنه حتى إن حماره دابته التي يركبها لا تنفر عنه لما يرميه لما يرميها به من الحجارة وإن كلبه لا يراه فينزو على الحائط وإن قطه لا يفر منه وذكروا أن ابن المبارك رحمه الله الإمام عبد الله ابن المبارك صحب رجلا سيء الخلق في سفر فلم فكان ابن المبارك يداريه وكان يحتمل منه فلما فارقه ابن المبارك بكى ابن المبارك والذي بكى قيل له ما يبكيك قال أبكي رحمة له أنا فارقته فاسترحت أما هو فلم يفارق نفسه سوء الخلق لم يفارقه هذه الصفة لم تفارقه سوء الخلق أصل كل بلية في الدنيا سوء الخلق لا تصلح معه حسنة وحسن الخلق لا تكاد تظهر معه سيئة عشان كده أمرنا ربنا تبارك وتعالى أن نحسن أخلاقنا في تعاملنا مع الناس كافة الشرير ستجتنب شره بابتسامة على الأقل لن يؤذيك اللئيم لن يؤذيك أما الكريم فقد استرققته يعني أدخلته في الرق كما قال القائل حكيم الترمذي ليس هناك حمل أثقل من البر من برك فقد أوثقك ومن جفاك فقد أطلقك تعمل فيها معروف وبعدين تسيء لي تكتفني أحاول إن أنا أقتص إن أنا أشتفي منك مش عارف ليه لك جميل متقدم كما حدث في صلح الحديبية ما بين عروة ابن سعود الثقفي ممثل قريش آنذاك قبل أن يسلم وبين أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما جاء عروة بن سعود الثقفي وهدد النبي عليه الصلاة والسلام قال له لا قبل لك بحرب قريش ولا تتكثر بأصحابك من حولك ما أرى حولك إلا أوباشا خليقا أن يفر ويدعوك فقال أبو بكر له أنحن نفر وندعى أمصص بظر اللات طبعا سب يعني وصل إلى القمة يسب آلهتهم فقال عروة من هذا المتكلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه أبو بكر فقال عروة وكان إذ ذاك كافرا قال لولا أن لك علي يدا لأجبتك أنا كنت هرد عليك فعلا بس أنت ليك جميل عندي زمان عملته فيا ده اللي مخليني مش قادر إن أنا أرد السيئة بمثلها في رواية محمد بن إسحاق عن الزهري في هذا الحديث قال له ولكن هذه بتلك السب اللي انت سبيته ده استوفى جميلك السابق هتشتم بعد كده انا هرد عليك اذا كان هذا البر وهذا الخلق كان مانعا دون وصول السيئة لولا أن لك علي يدا لأجبتك وأنا كما قلت لكم أنه كان كافرا لأن حسن الأخلاق والمروءة والكلام ده هو ممكن تكون عند الكافر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ضرب المثل الأعلى في الخلق وحسبنا تزكية ربنا تبارك وتعالى له لما قال لو إن وإنك لعلى خلق عظيم يعني حتى مرة كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها لما استأذن عليها رجل فقيل يا رسول الله فلان بالباب قال بئس أخو العشيرة أو قال بئس رجل العشيرة وعين لما دخل طيب له يعني تبسم في وجهه وأجلسه على بردة ونحو ذلك وبعدين الرجل خد الوجه بتاعه ومشي فعائشة رضي الله عنها كأنها يعني إيه استنكرت ما رأته يا رسول قلت ما قلت وفعلت ما فعلت قلت بئس أخو العشيرة ده ذم للرجل ولما جاء طيبت له الكلام قال لها يا عائشة الحديث ده لفظ البخاري يا عائشة متى عهدتني فاحشا إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره أو من ودعه الناس اتقاء فحشه أشوف يعني أنت لما عشان برضو احنا بندي درس لبعض الناس اللي هم المتسرعين اللي يقولك أنا أقول لي أعور أنت أعور في عينك لا أنت اللي أعور في الحقيقة لأنك لم تبصر حقيقة الحكمة لما تقول للأعور أنت أعور في عينك هيشتمك شتائم أنت ما تعرفش لا تطيقها فالمفترض أنك أنت لا تعرض نفسك للمهانة ولا للسباب على طول مر بسلام وتعود نفسك على الألفاظ الطيبة اقتداء بسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول كما في صحيح البخاري كان يقول في المعتبة من حديث أنس كان يقول في المعتبة ما له تربت يمينه لما النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب يعاتب حد كان يقول كده ما له تربت يمينه يعني ايه ما يعني ايه تربت يمينه بعض العلماء فسرها قال لك زي مثلا الخطابي في أعلام الحديث حاشية له على صحيح البخاري يقول تربت ما له تربت جبينه عفوا ما له تربت جبينه آه فقال ان ده يعني كأنه تشبيه للرجل إذا سجد على الأرض وتعلقت إيه يعني تعلق التراب بجبهته فكأنه يعني وصفه بالعبادة أو نحو ذلك الكلام ده كلام بعيد لكن هو الصحيح أنها كانت كلمة تجري على اللسان لا يقصد بها معنى ما زي إيه زي مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام مثلا لمعاذ ولأبي ذر ولغيره ثكلتك أمك هذا ليس دعاء عليه لا إنما ثكلتك أمك يعني كلمة كانت تجري على اللسان بعضهم يقول هذا ولكن الذي يعني وبعضهم قال قولا أبعد من هذا قال تربت يمينه بمعنى افتقر بمعنى افتقر يعني إدو الأرض إدو التراب الكلام ده طبعا مش وارد ليه لأن ده النبي عليه الصلاة والسلام ده إنما ورد في حسن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام ما تجيش بقى إيه كأنه دعا عليه أن يفتقر الكلام ده مش صحيح وبعض العلماء فسر حديث النبي عليه الصلاة والسلام فاظفر بذات الدين تربت يداك أي تعلقت يداك بالتراب افتقرت وده كلام عجيب أنا مش فاهم يعني إزاي يفسر الحديث بهذا ومع أن كلمة فاظفر الظفر ده معناه أنه كان الإنسان كان بيقاتل على شيء ثم ظفر به كان كأنه شيء نادر يعني الكل بيتسابق عليه فكيف يقال اظفر بهذا الشيء النادر افتقرت الكلام الكلام مش راكب على بعضه يعني لكن الصحيح في هذا تربت يمينك أي تعلقت يداك بالبركة التراب مصدر النماء مصدر الخير مصدر البركة التراب اللي هو لو حطيت على مية يبقى طين فتعلقت يداك بالبركة ده معنى الكلام فكان لما النبي عليه الصلاة والسلام بقى يحب يعاتب حد يقول ما له تربت جبينه أو ما له ترب جبينه ده لما لما يكون بيعاتب آه مرة كما في آه يعني حديث آه المغيرة ابن شعبة الذي رواه أبو داود والترمذي في الشمائل وأحمد وغيرهم بسند حسن قال المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه ضفت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ضفت أي نزلت ضيفا عليه فأمر بلحم فشوي فجعل يحز لي من هذا اللحم بالسكين ويطعمه ثم رأى شاربي وفى الشارب اللي هو يعني على أعلى الشفة العليا وفى يعني الشعر طول شوية فالسنة ان الواحد ايه ان الواحد يعني ياخد يحف في الشارب يعني لحد يعني ينهكه يصل الى اخر الى الجلد هو شاربه وفاء انت مخير بقى ما بين ان تبقي بعض الشارب لكنه يكون اقصر او انك انت تاخذه اخذا شديدا كما كان الامام احمد يستحب يعني فالنبي عليه الصلاه والسلام لما راى شاربه وفاء هو الذي قصه له النبي صلى الله عليه وسلم هو القص شنب او شارب المغيره ابن شعبه فبينما هم يعني مع بعض يعني إذ جاء بلال يؤذنه بالصلاة فوضع النبي صلى الله عليه وسلم الشفرة السكينة يعني وقال ما له تربت يمينه كلام جميل يعني أنت مثلا لما تيجي تكلم تكلم مع أي حد تقول له والله يا أخي الوضع كذا كذا أحسن الله إليك أنا قلت له كذا كذا وفقك الله وقلت له كذا ومش عارف إيه تخلي الكلام الجميل على لسانك ليه؟ لأن بتبقى لازمة عندك خلاص اتعودت على ان تتكلم كلاما جميلا يعني في طبقات الشافعية لعبد الوهاب السبكي اللي هو ابن تقي الدين السبكي علي عبد ابن عبد الكافي علي بن عبد الكافي السبكي اللي هو الوالد يعني ده كان من أقران شيخ الإسلام ابن تيمية وهو اللي كان رافع راية العصيان ضد ابن تيمية ولكنه كان يعني رجلا أكثر أدبا من ابنه عبد الوهاب كان لسانه شديدا غفر الله له فعبد الوهاب اللي هو, اللي هو ابن السبكي ذكر في ترجمة والده في طبقات الشافعية قال بينما أنا أجلس مع الوالد إذ مر كلب كلب كده معدي فقال له مر كلب ابن كلب قال له عدي يا كلب يا ابن الكلب قال فانتهرني والدي ده دور الآباء اللي هم المفروض يقوموا سلوك الأبناء ده ابن السبكي بيقول بقول للكلب معدي قلت له عدي يا كلب يا ابن الكلب قال فانتهرني والدي فقلت له أليس كلبا وأبوه كلب أنا ما جبتش حاجة من عندي أنا لو قلت الإنسان يا كلب يا ابن الكلب آه الكلام ده صحيح أولا كذب وبعدين فحش في السباب لكن ده كلب حقيقي لما أقول يا كلب يا ابن الكلب هو كلب وأبوه كلب فقال له روينا أي يعني أنا أروي بسندي روينا عن عيسى بن مريم عليه السلام أنه مر أمامه كلب فقال له مر بسلام مر بسلام يعني كان يقول له اتفضل اتفضل عدي فقيل له في ذلك أي جماعة الحواريون سألوا عيسى عليه السلام في المسألة دي فقال أكره أن أعود لساني على الشر حتى مع كلب ليه دي عادة وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه زي ما أنا وصفت قبل كده في هذا البرنامج وفي غيره لما أنت بتحب تزرع شجرة قدام البيت عندك بتكون الشجرة عبارة عن فرع طري خالص لو انت سبت الشجرة دي لحالها كده تطلع على كيفها يعني هتبص لها طلع كده مميلة كلنا بنعمل ايه كلنا بنجيب حبل نربطه في الشجرة ونشد الشجرة عشان تطلع مستقيمة ونربطه في البتاع ده في وتد وساعات علشان الولاد ما يكسروهاش والكلام ده تلاقي واحد عامل تحويطة حديد حوالين الشجرة وبرضه رابطها برضه شدتها من هنا وشدتها من هنا ليه لان هي وهي غصن من الممكن انك انت تقومه تشده تعدله لكن انا لو سبت الشجرة دي تطلع كده بقت تخن كده وحبيت اعدلها ما اعرفش اجيبها ولو فرضنا ان انا عرفت اجيبها هجيب جنزير وجرار ويشد الشجر عشان يعدلها اللي هيحصل بمنتهى البساطة ان الشجرة هتتخلع من جدرها خلاص ما عادش ينفع فيها ايه اصلاح انت بتسيب ابنك في سنوات الطفولة الاولى على كيفه ال- الاب يشتم ابوه يشتمه شتيمة انا شفت هذا الكلام يشتمه شتيمة الاب يضحك وي- ويحفز الولد على الشتيمة يعني ما يعني ما مرة أب أب- ولد صغير يعني سنه حوالي أربع سنين قال له أبو أنت حمار قال له لا أبو قال له لا ده أنت اللي حمار الواد قال له لا أنت حمار قال له لا أنت اللي حمار وبيضحكوا مع بعض قال قال لما الواد يطلع من صغره هو يقول لأبوه أنت حمار والو- وأبوه يقول له أنت حمار ده يطلع إيه بقى لا المفترض الوالد وهو صغير وهو صغير لسه حتى لو لو لو لم يعقل الكلام انت تتعود تبقى لازمة على لسانك انك انت تقوم دايما سلوك الولد تقوم افعاله تقوم اقواله ليه لان دي لان لان سوء, سوء الخلق بكل اسف آه، اللي هو سبب المشاكل كلها آه، آه، يمكن ان يتجنب لو ان الاباء اعتنوا بالابناء والبنات من الصغر يعني مثلا أنا لو حبيت أقول مثلا وقائع من اللي هي بترد عليا يوميا وأنا مش عايز يعني حد يتصور لما أقول وقعة يكون حد حكاها لي في التليفون مثلا أو حد حكاها لي مشافهة ساعات بقولها كنوع من التجربة فبعض الناس بيتصور إن أنا كشفت سره وقول الشيخ أبو إسحاق النهاردة أنا اللي كنت بكلمه في مشكلتي قالها في القناة قناة الرحمة مثلا فضائية أي أخي أنا أنا ما أقول لا قلت اسمك ولا قلت بلدك ولا قلت أي حاجة وبعدين المشكلة الواحدة ممكن تتكرر فعلا يعني تتكرر مع أكثر من واحد وسبحان الله أحيانا تكون بنفس الألفاظ لأن هي الأمراض الناس واحدة بس ال- ال- ال- اللي بي- اللي بي- المستجد المريض نفسه ده بيبقى جديد عليه إنما الأمراض أمراض واحدة فأنا مش عايز حد يتصور لو أنا آه، ذكرت حكاية جات لي في تليفون أو الكلام ده آه، ان ده نوع من الغيبة او انا شهرت بيه الكلام ده ك- كله كلام غير وارد وغير صحيح شرعا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول ما بال اقوام يقولون كذا وكذا ف- فهذا القول له قائل قطعا زي الثلاثة اللي اتوا ابيات النبي عليه الصلاة والسلام وواحد آه، سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكانهم استقلوها او تقالوها واحد قال اما انا فاصوم ولا افطر واحد قال لا انكح النساء واحد قال انا اصلي ولا انام النبي عليه الصلاة والسلام عندما سمع هذا الكلام قال الصلاة جامعة ربما كان هؤلاء الثلاثة الذين أتوا أبيات النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من ضمن الجلوس الذين يسمعوا هذا الكلام قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا أما إني أتقاكم لله وأشدكم له خشية فده مش طالما ما ذكرتش الاسم ما ذكرتش البلد ما ذكرتش أي صفة من الأوصاف فأنا لي مطلق الحرية ولي مطلق الحق يعني أن أنا أحكي تجارب الناس لأن اللي أنا هقوله ده برضه ممكن يكون في ناس واعيين فيه بالحرف يعني مثلا من ضمن الحاجات اللي اللي وردت وعاملة مشكلة كبيرة جدا ومعكرة حياة الأسرة دي آه، طبعا دلوقتي المحمول آه، في تخصيص النغمة كل واحد بتخصص له نغمة أو كل مجموعة تخصص لها نغمة على حسب بقى إمكانيات المحمول اللي معاك فواحد عامل نغمة بتاعت مراته نغمة اللي هي الصفارة بتاع عربية المطاف فأول ما تنطلق السرينة بتاع المطافي بتاع يبقى إيه بيعرف إن مين إن مراته اللي إيه مراته اللي طالباه المهم بتقول له بتكلمه واحنا قاعدين فالمهم ايه قاعد على صوته عليها والكلام ده هوت وانت دايما اشكالاتك انا قلت لك 100 مره ما اناش فاضي وكل شويه شغلاني بالتفاهات والبتاع وال... وبعدين قال لها عم الشيخ والله كلمها كلمتين كلمها كلمتين انا خلاص انا هون هات يا عم التليفون ايه يا ستي قالت لي يا عم الشيخ انا دلوقتي زوجي ده آه، راجل زوجها راجل أعمال يعني في المكتب أصحابه عارفين لما عر- عربية المطاف ت- تصرخ كده يبقى أنا اللي طالباه العمال في المصنع والعمال في المحلات أول ما يسمعوا النغمة دي يقول له المدام يا بيه طب أنا مش لاقي لي نغمة يعني أحسن من عربية المطافي مثلا ف فقلت لها لا هو المفروض بصراحة انه ما يعملش كده ما تضحكيش وبتاع و... رضيتها بكلمتين وبعدين قعدت اتكلم مع الراجل انت ليه عامل القصة دي طالما القصة قال لي بص يا عم الشيخ آه انا راجل اعمال يعني دماغي في ملايين دوسيهات برجعها مخازن بجردها وانا لو ما عملتش كده وبقت عيني دي ورا راسي دي كلها عيون انا هتسرق ناس حرامية حواليا والكلام ده فأنا ببقى ماشي وعمال أفكر وقاعد وبفكر وبنام وبفكر وباكل وبفكر قلت لها 100 مرة ما تتصليش بيا إلا لما يكون في حاجة تستحق الاتصال بقى لي سنوات على المسألة دي أه تتصل بيا أيوة نعم تقول له الواد مش راضي يذاكر أقوم قافل السكة طب الواد مش راضي يذاكر انا في الشغل اعمل له ايه بعد شويه الواد زغد اخته اهو حاطط السماعه اول ما يروح البيت انت بتحط سماعه في وشي ليه بقى هو انا الجاريه هو انا اللي مش عارف ايه هو انا البطه السوداء نبتدي نعمل خناقات وطبعا دي حياه لا تحتمل انا قلت لكم قبل كده الحلقه اللي فاتت او اللي قبليها ان السكن المراه مش الرجل السكن المراه ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها للمرأة الرجل متحرك المرأة ساكنة متحرك عمل يلابط في هنا وهنا وهنا وبتاع ويشتغل ويتخانق ويعمل وبتاع راجع آخر نهار تعبان عايز إيه يوقف دماغه ده شوية فالمفترض انه بيدخل على سكن لا دي بتاعت بتاعت ايه بكره النكد بكره اللي انتوا عارفينها يعني مستنياه بقى قال له يا راجل بقى يعني كان ايه مراته بتنكد عليه وبتاع الكلام ده قال لك احسن حاجه اطلع من الشغل اقعد على القهوه يقعد على القهوه طرقع دومينو وشطرنج ومش عارف ايه والكلام ده و- وطاوله والطاوله طبعا حرام بالنص في صحيح مسلم يوم يروح يلاقي ايه نايمه يحط ايه راسه على طول لو بعد خمس دقايق صحيت يشخر على اساس انه ايه انه راح في النوم وتقعد تهز فيه آه، ما- كان راجل قتيل فطبعا مره واثنين وثلاثه قدر يفلت من الحدوته دي هي بقى عرفت القصه دي كانت بقى بعد ما ايه ما تخلص مش عارف المواعين والبتاع والكلام ده تنام تاخد لها ساعتين كده نوم على ما صاحبنا يجي الساعه 2 تكون ايه صحصحت تقعد تتهجد فيه بقى تقوم الليل فيه لا ده المرأة هي سكن الرجل السكن بتاع الرجل يبقى الرجل المتحرك يجي على امرأة فايقة لا عندها شغل ولا عندها مش عارف ايه ولا هي مديرة أعمال ولا سيدة مجتمع ولا الحدوتة دي امرأة تنتظر زوجها أول ما جاي تعبان بينفخ تقابله سامة طيبة والحمد لله ربنا رجعك بالسلامة والحمد لله على السلامة وربنا يخليك ليا ومش عارف ايه الكلمتين قلت لكم الراجل ده يعني هم بيقولوا في ال- في علم النفس والكلام ده اللي اللي بيكتبوه بيقولوا ال- الطفل ديكتاتور البيت ليه الحاجة اللي يعوزها الطفل لازم تيجي لازم عشان ايه ما بيبطلش زن الرجل بيبقى احيانا عامل زي الطفل كده اول ما الست تقول له كلمتين حلوين يرق على طول انا بتكلم على البني ادمين لان في نوع اخر من بني ادم لو الست ادت صوابعها العشرة شمع كأن قلبه قد من حجارة تمام انا بقول في اللي ينفع في العلاج ف... ف... ف... الست دلوقتي قلت له طيب طب لما تروح البيت اطلبني روح البيت فهمته يا ست اتقي الله وخليك إنسانة فاضلة وإنسانة كويسة و- وإنت اللي انت, انت سكن الرجل وإنت قاعدة بناء البيت كله وإنت كذا وإنت كذا أنا حسيت إن أنا تعبت من كتر الكلام ليه مش مدياني فرصة على كل ما اتكلم عمال اتقطع معايا في الكلام يا عم الشيخ بيعمل كذا وخلي كذا وسوي كذا طب النهاردة لو ان الرجل اداها من صدره قليلا لان برضو المرأة محبوسة في البيت يعني بنشوف مثلا ال- كتير من الإخوة مثلا آه، يقدر يقعد معايا يقدر يقعد مع فلان مع علان مع أصحابه مع الإخوة يقدر يحضر درس ومع ذلك يقول لك أنا بشتكي من ضعف الإيمان أنا إيماني نازل مش عارف أعمل إيه في قسوة قلبي أنا- طب أنت بتقول هذا الكلام وعندك الحرية وما بتستأذنش من حد أمال امرأتك اللي قاعدة في البيت ليل نهار في زن العيال و- والطبيخ والمش عارف إيه والبتاع والكلام ده وفي نفس الوقت لا بتطلع تزور صاحبتها مثلا ولا في مجالس بتحضرها ولا الكلام ده أمال دي تعمل إيه بقى أنت بتشتكي مع الإمكانات اللي معاك دي هي تعمل إيه فأنت المفروض أول ما تيجي تسمع لها شوية أول ما تيجي تسمع لها شوية آه صح موضوعاتهم أي كلام و... واتكلموا في العيال والطبيخ وشاط الطبيخ ورمينا المش عارف إيه في الإيه وبتاع والصفحة الزبالة كانت بتنزل مية على مش عارف إيه كلام كده أنت إيه جاي مستوي من بره صحيح بس هو ده موضوعاتها هو ده موضوعاتها لازم تعطيها من صدرك شيئا النبي عليه الصلاة والسلام سمع من عائشة حديث أم زرع كله قعد في ليلة وهو المحمل بأعباء الأمة كلها وعباء نشر الدين كله أعطى أذنه الشريفة لعائشة رضي الله عنها عشان تقص عليه قصة حديث طويل 11 امرأة من من النساء الجاهلية الحديث اللي انتوا حافظينه وأنا يعني هاخد طرف منه بسيط كده آه، اللي هو يناسب م- موضوعنا آه، الآن فأنا عايز أقول دي يعني مثلا سوء خلق من الرجل إن يعمل رنة المحمول آه، عربية لنطافة سوء خلق منه ليه يعملها كده أو واحد يعملها عربية إسعاف او انا سمعت مثلا آه، برضو واحد عامل رنت المحمول بتاعت مراته آه، بركان مثلا او زلزال واغرب من كل ده عامل رنت واحد عامل رنت محمول مراته كلب بيهبها تخيل بقى لما يكون الست عارفه ان اول ما كلب يهبهب كده والمش عارف ايه بقى هو خلاص مراته اللي بتتصل معاه برضه حاجه سيئه برضه يعني حاجه برضه يعني سوء خلق من الرجل فالمفترض ان ليه ان شوف موضوع بسيط اهو يتحل بحسن الخلق انك انت توسع صدرك شويه كده بس او الست توسع صدرها شويه خلاص تنتهي القصه ونعيش سعداء بدل ما احنا عايشين خصوم مع بعض أيضا مثلا من ضمن ال- ال- ال- الحاجات آه، ال- ال- ال- ال- الواقعية كل أسف آه، واحدة اتصلت والله زوجي عايز يطلقني وحصل سوء تفاهم ومش عارف ايه الكلام ده طيب يا ستي طلقك ليه والله الوضع كذا كذا كذا حكت حكاية فاتصلت بال طيب أنا ل- ل- زوجي ده الأول يعرفني ولا لأ لأن هو لو ما يعرفنيش أنا هفضل أناحي معاه أنا عايز واحد يعرفني يعرف لما أكلمه يقوم يتقي الله عز وجل ويديني ودنه مش أقعد مع واحد أنت مين أبو إسحاق أبو إسحاق ألا هو أنت مسيحي واحد بيقول لي كده بقول لي إيه بقى قلت بقى أنا مع إن أنا قايل له إيه؟ أنا الشيخ أبو إسحاق الشيخ مش البابا الشيخ أبو إسحاق بقول لي إيه أبو إيه أبو إسحاق ده أنت مسيحي عشان كده عشان اسحاق والكلام ده ده اللي زي ده انا ما اعرفش اتفاهم معاه اتفاهم معاه اقول له ايه قلت له ده عراء قالت لي بقى بيحبك جدا وبيسمع لك قلت خلاص انا اعتبر المشكله محلوله اتصلت بيه يا ابني انت بتعمل كده ليه والحكايه قال لي بيعمل تعمل كذا وكذا قعدت افهمه ازاي ي- يقدر يكتشف مفاتيح المراه وازاي يمشي اموره والكلام ده خلاص يا ابني خلاص اتصلت بالست قلت لها يا ستي خلاص الراجل هي- ان شاء الله هيرجعك واتقي الله وعيش كويس ومش عارف ايه والكلام ده يوم هو يبعت لها رسالة على التليفون رسالة كتب لها ايه فيها قال قال لها محلاها عشت الحرية قال بقى انا شغال زي المكوك بقالي اسبوعين عمال اسمع منك واسمع منها ومضيع وقتي و- وتتراعن وتقول لها محلاها عشت الحرية يعني انا كده لوحدي من غيرك كويس قال انا مش فاهم الشباب دول بيفكروا ازاي مش فاهم العالم دول عندهم دماغ ولا ما عندهمش دماغ مش فاهم يعني قال انا دلوقتي خلاص بنصلح وبتاع قلت له يا ابني خلاص كانك انت في عرس كانك بتتزوج لاول مره يعني ما اقفل صفحه العتاب لا تعاتب العتاب دايما يعكر الدنيا بالذات لما يكون الانسان مش حكيم ودي الش- م- مشاكل البيوت الجديدة شبابنا شبابنا يمكن الإنسان مثلا بعد ما يكون تزوج و- وقضى نص المدة مثلا ها آه، يبقى ايه عقل شوية لو قضى المدة كلها 25 سنة مثلا على القفل يعني بيبقى إيه حكيم بقى ومتودك وبتاع انما اللي متجوزين مثلا بقى لهم سنة وسنتين بيفضلوا يجربوا في بعض ايه لحد ما واحد ايه يقول له يا ابني امشي كده امشي كده فانا لسه عمال اوصيها اوعي تفتحي بقك وعمال اوصي اوعي تفتح بقك واعمل كذا وخلي كذا مش عارف ايه يقوم بعت لها محلاها عيشه الحريه اتصل بيا الست منهاره عماله تعيط بقى ومش عارفين انا بقى دوري انا في المساله دي عمال اول بقى يا ستي يو- ما- ما- محلاها عيشه الحريه انت عارف يعني ايه الحريه ها مش الحريه ان يفعل المرء ما يريد الحريه ان يكون عبدا لله لعله يقصد هذا الكلام لأن الكلام اللي أنا قلته له كان كله بهذا المعنى فقد يسيء التعبير قد يسيء التعبير يعني مثلا ده كلامي لها يعني عسل النحل ممكن نقول عليه قيء الزنابير وممكن نقول عليه شهد طيب العسل ده مش قيء الزنابير فعلا بيت... ال- النحلة ولا البتاع مش بيتقيأ العسل اسمه قيء الزنابير بس كلمة قيء كلمة مقززة لو أنا قلت قيء الزنابير أنا ما خرجت عن الحقيقة لكن ما هو كم كم هو الفارق ما بين قيء الزنابير وما بين شهد فرق كبير وده ال- ال- الحق قد يعتريه سوء تعبير الحق قد يعتريه سوء تعبير فأحيانا الإنسان قد يكون مقصده حسنا ولكن عبر بألفاظ مش كويسة زي الست برضو ال- ال- ال- الفلاحة اللي دخل عليها زوجها في يوم من الأيام راجل فلاح برضو دخل عليها زوج مكتئب وكده بتقول مالك يا أبو فلان قال لها الحمار مات قالت له يا أخويا في ده ده أنت دخلتك علينا ب 100 حمار قال 100 حمار يعني مش حمار واحد بس لا 100 حمار في بعض يعني دخلتهم 100 حمار قال طب هي تقصد ايه يعني لما تفاداك تقصد يعني ت- تشبههم حمار يعني لا طبعا ما يخطرش على بالها هذا المعنى مطلقا لكن هو هي طلعت معاها كده فعشان كده ايه بن- بنقول ممكن يبقى فيه حسن نية فانت المفترض انك انت تلتمسي له 70 اعوذ رب ياه دماغي وجعني دماغي وجعني وانا بتكلم ده كله عشان ايه عشان حماقة ال- ال- الشاب الصغير اللي عمال يبين لها انه مستغني عنها ومع لم يستفد بكل هذا النصح طب ايه طب ليه قصة زي دي عكرت الدنيا وخلت الست اللي المفترض انها تستقبل زوجها كأنها آه، عروس إيه لا خلاص عيطت بقى و- وباظت الدنيا و- وحياتي اول ما يدخل تقول له بقى ما احلاش الحرية يعني انت مستغني عني يعني انا وجودي زي عدمه او داخل بقى آه، هي تستقبله برضه لان برضه دي ده خفيف ودي خفيفة و- وكده فانا عايز اقول اه ده سوء خلق سوء خلق اهو لو الإنسان أخذ تكة بسيطة حسن الخلق الدنيا بتتعدل يعني مثلا آآ آآ عشان كده أنا عايز أقول لكم أن مسألة الكفاءة التي اعتبرها الشرع هذه مسألة مهمة الكفاءة في الدين اللي النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لجمالها ولحسبها ولمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك فأول اعتبار في الكفاءة الدين ثم يجوز الاعتبار في بقية الصفات واحدة مثلا من وسط اجتماعي معين راح يتقدم لها واحد من وسط اجتماعي أقل ساعات أهل البنت يرفضه يقول لك معلش احنا الوسط بتاعنا اعلى شويه والوسط ده واطي شويه بتاع انا ماليش دعوه بالاعتبارات اللي في قلبه ربنا يحاسبه على اللي في قلبه لكن عايز اقول هل هذا اعتبار ممكن انا اجعل له قيمه نعم اجعل له قيمه انا بقول الاصل الدين خلاص لكن ممكن اعتبر اي كفاءه ك- تانية يعني احيانا مثلا رجل من ال- ال- ال- ال- ال- ال- ال- البندر مثلا اللي احنا بنقول عليهم البندر المدن يعني والاحياء الراقيه دي آه، لما مثلا واحد ياخد واحدة من الريف مثلا ممكن ابنة الريف تقول ألفاظ يعتبرها أبناء هذه الطبقة من المستشنعات مع إن اللفظ ما فيهوش حاجة اللفظ في أصله ما فيهوش حاجة ومتعارف عليه في الأرياف هناك لكن لكن في, في الطبقة دي لا اتعودوا على ال- نص كلامهم انجليزي والنص التاني فرنساوي والعربي في ال bye bye يعني ما طالما قلنا انجليزي وفرنساوي نقول اي كلمة كده خلاص الناس التانيين هم الفلاحين والكلام ده لا يعني انا اذكر مثلا اول ما دخلت الجامعة انا جاي طبعا من الارياف والكلام ده وبعد بقى ما حفيت في أقسام الكلية كلية الألسن عشان أشوف أني قسم هقعد فيه المهم قدر الله عز وجل وقرر قرار في قسم اللغة الإسبانية ده وأول ما دخلت لقيت الإيه الفصل الدراسي مليان على آخره وفي في الآخر الفصل كده كنبة طويلة واللي في مكان واحد فقط ممكن أنا أقعد عليه أو مكان مكانين يعني فجيت وبعدين قلت للايه لل- لل- للاخ اللي قاعد قلت له ممكن تنزح شويه فقام بصيت له مبرق كده آه فقلت له يا اخ في حاجه قال لي هو انت مش عارف انت قلت ايه قلت له لا ما اعرفش قلت لك انزاح قال لي وبتعيدها كمان انا قلت له هي فيها ايه يعني قال لي يا اخ انزاح دي تتقال لطوبه لزلطه لدبشه ما تقالش بني ادم قلت يا فتاح يا عليم ده احنا لسه ده لسه داخلين يعني لا لا قلت حاجه ولا بتاع اه كلمه انزاح دي لما ما عجبتوش قلت له كلمه تاني قلت له طب انا اسف ممكن تاخدني في ريحه ايه قال لي ده, ده يبدو النهارده مش فايت انا سايب لك الفصل كله طالع لا حول ولا قوة إلا بالله طب طب خدني في ريحك دي ما هي دي كلمة صحيحة برضو أصل الريح اللي هو الإيه الريح اللي هو الاتجاه ها يعني خدني في نفس اتجاهك يعني هلا احنا قاعدين وشنا كده كلنا اللي بعد خلاص قال لي خدني في نفس الاتجاه بتاعك وهو كلام صحيح بس ده عمره ما سمعه فخلاص بقى طلع من الفصل خالص هج عشان بس ايه انا بس بقول له يعني كلمتين مش عارف لا. ده ده دي دي حاجات احنا كنا اخدين عليها عادي مفيش اطلاقا في اي مشكله ولا زالت ال- ال- ال- التعبيرات دي موجوده وكل بيئه لها الفاظها لها الفاظها حتى احيانا اسماء الاولاد بتكون نابعه من الارض من نابعه من البيئه وما هوش عيب مش عيب يعني انا مثلا في بعض البلاد الخليج ولد اسمه جرهود جرهود ف- فانا قلت ل- ل- لصاحبي هو كان ال- ال- الأي- الفلوس الاسماء كانت عندكم بفلوس كانت غاليه قوي كده مش لاقيين غير جرهود قال لي الجرهود عندنا اللي هو الصخر الصغير الصخر الصغير ده يقول لك الجراهيد مثلا فجرهود صخراي صغير فده من البيئة عشان كده لما كنت تلاقي عند العرب مثلا تلاقي صخر تلاقي كلب كليب الكلام ده مثلا أسامة أسد يعني غضنفر أي حاجة ممكن تكون من واقع البيئة من واقع الصحراء من واقع لذا- تبص تلاقي بيسموا الإيه الأولاد بالأسماء دي وده شيء مش مستنكر ممكن أنت مستنكره في بيئة يعني أنا اللي سمعت اللي سمعت جرهوت حسيت إن أنا كشيت في بعضي ب- تمام الاسم ده عادي خالص في هذه البلاد فالبيئة برضو بيبقى لها إيه داخل في المسألة فأنا عايز أقول ال- الكفاءة بقى ده من مكان معين يقول لك لا ما تجوزش المكان ده ليه يقول لك انا عايز اراعي الكفاءه مفيش تناسب اجتماعي مفيش مش عارف ايه مفيش ايه كل ده وارد لكن انا عايز اقول آه، آه، اذا اصطدم بالدين لا تقدم الدين لان انت مش هتاخد انسانه كامله ابدا في كل حاجه ولا انت هتاخد واحد كامل ابدا لازم يكون كل بني ادم ناقص ناقص في حاجه فلان يكون النقص في بقيه الكفاءات اولى من ان يكون في الدين النقص في الدين مشكله كبيره فبرضو رعاية الايه الكفاءات يعني شوف مثلا على خلاف الصورة الثانية واحدة اتصل بيا مرة وهي منهارة في البكاء قلت لها يا بنتي بس انا مش فاهم منك حاجة ممكن تهدي الاول وبعدين تتصل بيا قالت لي انا بقى لي اربع شهور بتصل بيك فانا يعني مش هفوت الفرصة ولا هسيب التليفون قلت لها طب خلاص بطلع عياط عشان افهم الايه القصة يعني قعدت تشتكي طبعا من زوجها بقى وفظ وغليظ ومش عارف ايه وبعدين قالت لي مع ان انا والله يا عم الشيخ بسكوته قلت لها بسكوته يعني ايه بتتكسر بسرعه يعني ولا ايه بسكوته قالت لي لا يعني رومانسيه انا رومانسيه بحب كلام الرومانسي قلت لها والله يا بنت منك نستفيد انا اول ما اعرف إن- اول مره اعرف ان بسكوته معناها رومانسيه طب يعني الراجل بيعمل ايه قال بيعمل كذا وخلي كذا قلت لها يا بنتي المفترض ان الست الذكيه في أول من أول يوم زواج تفتش عن مفاتيح زوجها الراجل ده بيحب إيه وبيكره إيه لازم ودي وصية لكل بنت بتستقبل ح- حياتها لازم أول حاجة تعتني بيها لا مطبخ ولا سجاد ولا الكلام ده الراجل اللي هتعيش معاه مفاتيحه إيه عشان أعرف أتعامل معاه هو داخل كده زي المتريليوس كده أنا أوديه كده ليه ليه ليه ليه يدخل كده أنا بسأل سؤال آه، أحيانا لبعض الناس اللي هم في في المعاني دي أقول له مين اللي بيسوق القطر يقول لي السواق أقول له غلط اللي بيسوق القطر العامل بتاع السنافور اللي فوق اللي بيحول القضبان يعني القطر ماشي كده وفي تحويلة ممكن بمنتهى البساطة الراجل المحوالج اللي فوق اللي في الأوضة اللي فوق ده يقوم محول القطر يخليه يمشي كده السواق عايز يمشي كده لا هو ماشي كده فبدل ما هو داخل كده هيدخل على الست تعمل زي المحوالجي تخليه يمشي كده ده عايز ايه واحدة ذكية بتفهم تقوم تشوف مفاتيح الراجل اللي هتعاشره بقية حياتها ايه مفاتيحه وتراقب بقى وتحط النظير على النظير يقوم الراجل بقى لما مثلا يبص للسقف تعرف من كثرة نظره للسقف ولما يبص للسقف بيطلب حاجة معينة أو حاجتين أو ثلاثة فتقول له أنت عايز كذا لا يبقى أنت عايز كذا أو كذا يقول لها آه ياخد نص نفس كده كأنه هيتكلم وبعدين يسكت تقول له أنت كنت عايز تقول حاجة تمام لما بياكل ما يعرفش ياكل إلا لما يكون جنبه حاجة بيشربها مص مية عصير بتاع الكلام ده خلاص هي جابت الأكل من غير مية وهي داخلة يبص لها تقول له آه أنت عايز مية الراجل بيحب الست الذكية الست الكويسة يعني مش زور إيه انت ايه عايز ميه ولا انت ايه عايز ايه بالظبط ها لا خديني ركاميتين على ظهري بقى و- ومش عارف ايه والكلام ده عشان ابلع اللقمه أنا- بقى شايف الزوران وروحي هتطلع وتقول له انت عايز حاجه ده حاجه تغيظ برضه فانا عايز اقول ال ال ال ال ال ال شوف ال ال ال الاوساط يا بنتي اعملي كذا خلي كذا سوي كذا الكلام ده وعلى اي حال اديني رقم زوجك اكلمه لما كلمته قلت له يا اخ فلان والله انا زوجتك اتصلت بيا وقالت لي كذا كذا كذا كذا طبعا ده كلمني بقى كلمة عربي و10 انجليزي فايه فقلت له طيب ممكن تجي لي فجالي ليه لقيت لقيت القصة ما ت- ما ينفعش فيها تليفون جالي قعد يكلمني بقى وبتعمل فيا وتخلي فيا ومش عارف ايه والكلام ده قلت له يا اخي دي مراتك يا اخي بسكوته بسكوته يا اخي رومانسيه ليه ما تسمعهاش ما انا بقى خلاص فهمت ما الست علمتني بسكوته يعني رومانسيه خلاص بقى إيه، ثقافه بقى بدعي بقى ال- فالمفترض انك تتعاملها يعني برقه ومش عارف إيه. قال لي والله يا مولانا وملك عليا يمين انا معاها very fine ويعمل لي كده very fine قال قلت له يا اخي اتق الله ها اتق الله والست دي انت واخدها ومش عارف ايه الكلام ده و very fine ويعمل لي كده مش عارف إيه بتاع قال الواحد شاف في حياته حاجات الله المستعان فتشوف ده وسط ده ده الوسط ده مختلف تماما عن الوسط ده خلاص ده دي ثقافة ودي ثقافة فاحنا لما بنقول هنراعي احنا مثلا نحاول نراعي الكفاءة نحاول نراعي مش عارف ايه الكلام ده كله ده كلام حقيقي ليه عشان ما تحصلش المشاكل دي يبقى كل واحد بيفكر في ناحية كل واحد بيفكر بطريقة لكن لما يكون في كفاءة الدنيا بتكون لما نفسها حتى لو كفاءة في الشر حتى لو ألفاظ سيئة ناس مثلا عايشين في بيئة متدنية هما الاثنين هو يقول لها يا بنت كذا وهي تقول له يا ابني كذا خلاص متعادلين واحد واحد خلاص متعم- يعني في مثلا آه، بعض الأخوات تتصل بيا مثلا يقول لي أنا الحقيقة آه، يعني آه، إحنا من من وسط راقي شوية فجالي آه، أخ آه، تقدم لي تزوجني فأسرتي قالت لي يا ابني آه، يا بنتي ده ساكن في المكان الفلاني وده مكان آه، بيتجمع فيه الناس الهمج الرعاع والكلام ده هو مش عارف ايه فأوعد التآوح مع أهلها وتقول لهم الدين هو الأصل ولا بد من الدين ومش عارف ايه والراجل كان م- يعني متسنن كده وباين عليه انه يعني ملتزم وحاجة زي كده بتقول بقى لما تزوجت وأحسنت الظن بيه والكلام ده لما بيغضب بيش بيسب بأقذع الألفاظ التي يمكن أن تتخيلها ليه رجع لأصله رجع لأصله هو فضل ي- ب- بهذا التدني 20 سنة لحد ما دخل الجامعة و... وعدى من الجامعة ومش عارف ايه والكلام ده وبعدين بدأ يلتزم فيبقى عامل زي الجبل كده انت عارف الجبل احيانا بيبقى فيه شرخ في في اصل الجبل بيبقى عامل كده شرخ كده هنفترض كده خلاص الشرخ ده بدأ يلم يلم يلم من فوق خلاص تبص له من فوق تحس أنه إيه أنه نسيج واحد لو أنت عملت أي ضغط رأس عليه كده يتفتح ليه أصله مش ملتئم أصله مفتوح مش ملتئم هو ده اللي التزم على كبر نفس القصة كده فالصورة الظاهرة انه التزم لكن اي ضغط رأسي عليه اي حاجة عليه الكلام دوت لا تبص تلاقيه ما بيتحملش يرجع الاصل بقى فبتقول يسب باخزع الالفاظ وانا ندمت انني خالفت اهلي انا عايز اقول ان مش يعني معنى كلامي ان انا ارفض اي حد من بيئة اخرى متدين حتى لو كان تحت تحت في الكفاءة بس اسأله اسأله عليه لا شك أنكم قصرتم في السؤال عليه وإلا أنا زي ما قلت لكم لو أي نقص في أي نوع من أنواع الكفاءة هيجور على لو أي شيء معتبر في الكفاءة هيجور على الدين لا لا تأخذ النقص في الدين أبدا احنا عندنا المقداد ابن الأسود رضي الله عنه لم يكن من من له حسب ونسب في قريش بل قصته معروفة قصة عمرو ابن ثعلبة اللي هو والده يعني قصة معروفة لما يعني هربوا بتاع والواحد دخله في يعني حماه والقصة دي المقداد بن الأسود رضي الله عنه كما يذكرون عبد الرحمن بن عوف بيقول له مرة ألا تتزوج فالمقداد قال له زودني بنتك فغضب عبد الرحمن منه ليه كانش متوقع يقول له كده فشكى المقداد ابن الأسود يعني إيه يعني عبد الرحمن بن عوف انه غاضب يعني والكلام ده فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أزوجك طب النبي صلى الله عليه وسلم زوج المقداد بن عمرو اللي هو ليس من أنفس قريش يعني زو زوجه من بقى بنت عمه اللي هي ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب وانت عارف بقى عبد المطلب من أنفس قريش يعني الفرع النبي عليه الصلاة والسلام أنفس قريش على الإطلاق ده بقى ضباعة بنت الزبير بنت عم النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يحج دخل عليها وهي شاكية لما قال لها حجي واشترطي وشوف المقداد أهو مولى أهو وضباعة سيدة هاشمية قرشية فأنا عايز أقول المسألة مش قاعدة مضطردة يعني إنما أنا بقول لك الكفاءة معتبرة ولما حد يتقدم برضو انت ايه لا لازم الولد او البنت لابد يسأل كويس جدا جدا ويكون امينا في السؤال ودقيقا ايضا ويتحرى عشان يشوف القصة دي هتمشي ولا لا الستي دي هتلائمني ولا لا النهارده في بعض الاخوة مثلا تزوج واحدة هو من الارياف تزوج واحدة من المدينة اللي في المدينة دي كانت مخدومة في بيت ابيها لما ال ال ال ال ال هذا الانسان تزوجها وفي بيت ريف بيت ريف ده يعني بيت عيلة هي لا صح لا شقة فوق والكلام ده لكن هتخدم أمه وهتخدم أبوه والقصة دي والكلام ده لا ما حصلش وقام في الحدوتة دي وحصل طلاق بعد حوالي أربع شهور أربع شهور ليه مش متوائمة مع الأسرة طب ما أنت قبل ما تتزوجي أهلك دول شغلتهم إيه أبوكي أخوكي عمك خالك ابن عمك ابن خالك ابن خالتك ابن عمتك أي حد يروح يسأل على الراجل ده يروح يشوف طبيعة المعيشة عندهم ايه هل انت هتتحملي هذا الكلام ام لا برضه واحدة برضه من الأسر الراقية والكلام ده اتجوزت واحد برضه من الأسر الراقية فاشترطت عليه انها يعني هم الاثنين يعني مش اشترطوا هم الاثنين اتفقوا ان هم يتجوزوا زي علي بن ابي طالب رضي الله عنه لما تزوج فاطمه طيب الم... ال... علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما تزوج فاطمة رضي الله عنها المسألة كلها كانت عبارة عن حتة ليفة كده يناموا عليها زي مرتبة مثلا ومخدة حشوها ليف والكلام ده والدرع بتاع علي بن أبي طالب الدرع الحطمي المهر بتاع فاطمة قالت له قالت له شوف بقى احنا عايزين نعيش عيشة النبي وازواج النبي واولاد النبي وبنات النبي عليه عليه عليه السلام عليه الصلاة والسلام وكده فقاموا داخلين في شقة فخمة في حي فخم جدا بس فرشوها بحصير البلاستيك تدخل اوضه النوم تلاقي المرتبة على الارض وال- والهدوم بتاعتهم في شوية اكياس بلاستيك والأكياس البلاستيك محطوطين كده ايه زي ال- القلل كده تعوز بحاجة تقعد تفضي الكيس ومش عارف ايه تعمل الكلام ده طبعا هي عايشة في بيت ابوها في مكان راقي والكلام ده فجت بقى الأخ- اخواتها بقى في الله عشان يزوروها ففرشالهم ايه ح- بتاع بلاستيك حصير بلاستيك وكمان لانها في بيت ابوها كانت مخدومه وما كانش ايه الحصير كله تراب ولا بتنظف ولا تعرف تنظيف ولا بتاع ايه ده التراب وال- كله انتقد عليها وازاي مش ازاي الكلام ده ما مرش بتاع شهر شهرين ثلاثه لم تحتمل القصه دي قلت لا انا عايزه اساس وعايزه افخم اساس مش عارف ايه دب الخلاف بينهما لا انا ما عملتش حسابي انت لما قلت لي كنت انا عامل ميزانيه معينه لا مش مش عارف إيه. اتفركشت القصه ده كله بسبب ايه بسبب التصور الخاطئ لا الزهد ليس هو زهد اليد لا الزهد زهد القلب أن تزهد في الدنيا ممكن يبقى تحت يدك ملايين ومليارات لكن أنت لا تنظر إليها وما دخلت قلبك أبدا هو ده الزاهد الحقيقي لأن تسكن في قصر تعمر جنباته بالتسبيح خير من أن تسكن في خص تتقلب فيه أشرا وبطرا قصة مش قصة آه، مظاهر لا أي شيء يعينك على أن تشكر ربك سبحانه وتعالى افعله طالما أنه من حلال عايز تركب أفخم سيارة اركب أفخم سيارة تسكن في أفخم القصور اسكن في أفخم القصور لكن أدي شكر ما عليك لا تتقلب في أي مكان إلا وأنت تحمد ربك سبحانه وتعالى الذي أعطاك وحرم غيرك وانت ممكن تكون مع هذا النعيم أسبق من كثير من الفقراء الصابرين مع مع هذا النعيم والكلام ده عشان كده ب- بقول القصة مش زي ما كتير من الإخوة والأخوات أو كتير من المسلمين والمسلمات بياخدوها لا هذا تصور خاطئ ومش صحيح فعشان كده احنا عايزين نرجع نقول الكلمة الكلمة النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلمة الطيبة صدقة واحنا بنقول في المثل بتاعنا لقيني ولا تغديني يعني ملاقاتك لي أفضل من أن تضيفني على طعام لما تقابلني بابتسامة وتهش وتبش والكلام ده غير لما تع- نعمل زي الراجل اللي, اللي اشترى ال- ل- لمراته وعياله وكسوة عيد ومش عارف ايه الكلام ده وكان ساكن في الدور الخامس وكان راجل بس سيء الخلق والكلام ده. فلما دخل فتحوا له الباب عرقان بقى وبينهج ومش عارف ايه وشايل تلات اربع خمس ست جهاز اول ما فتح الباب قام راميهم على الارض وقال لهم اطفحوا كان جايب لهم اكل مش عارف ايه اطفحوا الراجل انا اول مره اسمع الحكايه دي من حوالي 17 سنه كده فالراجل آه، يعني اللي بيحكيها لي قلت له ده لما قلت له ده باين عليه شغال في مصلحه المجاري قال لي ايه معقول اوحي بعد رسول الله بي- يعني بيمزح يعني انا قلت له ايه يعني قال لي ما هو شغال في مصلحه المجاري فعلا ايش عرفك قلت له ابدا اطفحه ما هو الطفح ده مش هيجي الا من ال- فلما راجل يضيع حدوته بتاعته دي كلها ويضيع المصاريف كلها بكلمة واحدة أكل زي اللي بوظ الطبخة عشان قرش بقرش ملح هو ده بكل أسف ده ده الحادث فعشان كده احنا بنقول من الممكن جدا أن تحل أعتى المشاكل بكلمة طيبة بتصرف طيب والحياة الزوجية ليست مباراة أنا أكرر أهو ليست مباراة مين يغلب مين يجيب مناخير التاني الأرض الحياة الزوجية مش كده خالص مفيش غالب ومغلوب كله مغلوب كله مغلوب الراجل هيطلق إذا ما كانش عنده ولاد هيخسر الشقة والنفقة ونفقة ال- المتعة ونفقة الطلاق ولا مش عارف إيه والكلام ده وإذا كان لها ولد هيتحرم من الولد مش هتربى بينهم والست برضه هتاخد الشقة ومش عارف إيه وهيروح لسه هي- يعمل آه، أساس جديد وقصة كبيرة والمرأة هتفقد الدفء الدفء الأسري والولد هيتربى في حضن أمه ومش في حضن أبوه وممكن ما يشوفوش إلا بقى بإيه نروح البندر عشان نعمل آه، تحرير محضر عشان خاطر عايز أشوف الولد وبتاع يطلع الولد شارب العدوات كلها خسارة في خسارة كلها خسارة فالحياة الزوجية مش مباراة العاقل هو الذي يحتوي الآخر العاقل والذي يحتوي الآخر وكذلك أمرنا ربنا تبارك وتعالى في كل الخصومات أو كل المواقف الملتهبة المتوترة أمرك دائما أن تفعل جميلا وأن تفعل حسنا في ثلاثة مواضع في القرآن ليس لها رابع قال تعالى فاصفح الصفح الجميل وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل وقال واهجرهم هجرا جميلا وقال فاصبر صبرا جميلا يبقى أنا عندي الصفح الجميل والهجر الجميل والصبر الجميل الصفح والهجر والصبر كلها مواقف توتر هو أنت هتصفح عن مين مش عن رجل أساء إليك هو أنت هتهجر مين مش هتهجر رجل مؤذي هو أنت هتصبر على مين مش هتصبر على مر أو الثلاثة هم الله عز وجل أمرك بالجميل في الثلاثة دول فالصفح الجميل الذي لا عتاب معه والهجر الجميل الذي لا أذى معه والصبر الجميل الذي لا شكوى معه يبقى خلاص نقول الكلام الهجر الجميل الذي لا أذى معه الصفح الجميل الذي لا عتاب معه الصبر الجميل الذي لا شكوى معه يبقى الثلاثة دول أهو برغم أن فيهم مرارة إلا أن الله عز وجل أمرك إيه أمرك أن تفعل الجميل فإذا امتثلت وساط ربك سبحانه وتعالى قواك زي ما حديث كما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم يقطعونني أحسن إليهم ويسيئون إلي أحلم عنهم ويجهلون علي أعطيهم ويمنعونني الحديث رواه مسلم وغيره عشان في بعض الألفاظ برضو إيه يعني ممكن ما يزاش في صحيح مسلم بتصور أن أنا عزوت خطأ يعني فقال له صلى الله عليه وسلم إن كنت كذلك زي ما أنت بتقول يعني فإنما تسفهم المل الرماد الحار كانت بتسففه رمادا رمادا حارا إن كنت كذلك فإنما تسفهم المل دي أول حاجة تاني حاجة اللي تخلي أي بني آدم يصبر فعلا على الأذى ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك ظهير يؤيدك تلاقيه بيشتمك ولكنه بيحترمك يشتمك ولما يعوز حاجة ما يعرفش يلاقيها بغيرك يجي لك زي الذليل ومع ذلك بعد ما تتقضى المشكلة بتاعته يشتمك برضه وما يتعلمش ويتحوج ويرجع لك برضه مدلدل ودانه برضه وياخد منك ويشتمك لكن لما يجي هذا البني آدم اللي زي النوع ده لما يجي يتكلم بقى عنك هيتكلم يقول ايه يقول والله ما رأيت أفضل منه عند في كل بني آدم يبقى له لحظات صدق يعني ما رأيت أفضل منه يا ما كنت بشتمه ويا ما كنت بحرمه ويا ما دليت عليه وعملت تقرير طبي وبطحت نفسي وعملت مش عارف ايه والكلام ده ومع ذلك لم يجاز السيئة بمثلها هو ده اللي ممكن يتقال عنك هيقدر يقول ايه غير كده هي دي بقى السمعة السمعة الحسنة التي طلبها إبراهيم عليه السلام لنفسه فقال من جملة دعائه لربه سبحانه وتعالى واجعل لي لسان صدق في الآخرين لسان صدق في الآخرين يعني لا يأتي بعدي أحد إلا ذكرني بخير لأن دي سمعة إذا, إذا, إذا يعني رضي الله عن عبد جعل له صيتا في السماء وصيتا في الأرض كل إنسان منا له صيت في واحد ملعون يلعن في السماء ويلعن في الأرض وفي واحد ميمون يمدح في السماء ويمدح في الأرض كما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم لما من حديث سهيل بن أبي صالح لما كان بيحج في سنة من السنوات مع أبيه أبي صالح واسمه ذكوان وهم قاعدين كل الناس وقفت وقفت إيه كلهم يقول عمر بن عبد العزيز عمر بن عبد العزيز يمر فكل الناس وقفت تتفرج على مين على عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين فقال سهيل لأبيه يا أبتي ألا تنظر حب الناس عمر بن عبد العزيز أو أمير المؤمنين فقال له بأبي أنت يعني يا بني أفديك بأبي دعاء كده جميل يعني زي ما كان الصحابة يقولوا النبي صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي أنت ممكن تقولها لأي حد بتحبه بأبي, بأبي أنت بأبي أنت وأمي يعني أفديك بأبي وأمي الباء هنا باء التفدية مش باء القسم أحسن في ناس فاكرين أن بأبي أنت وأمي دي باء القسم زي بالله مثلا لا دي اسمها باء التفدية باء الإيه التفدية ومنه حديث آه الحديث الذي ورد في صحيح البخاري آه أن أن أبا بكر رضي الله عنه خرج مرة من صلاة العصر وكان معه علي بن أبي طالب ومجموعة من الصحابة خارجين من المسجد وكان الحسن بن علي كان كان صغيرا تعرفين الحسن بن علي رضي الله عنهما ماتوا النبي لما النبي صلى الله عليه وسلم مات كان سنه 8 سنوات فكان سنه مثلا بتاع 9 سنوات ولا حاجه فابو بكر الصديق بقى اول ما خرج من المسجد لقى الحسن قاعد يجري وراه والحسن يجري منه وبتاع لحد ما ايه مسكه ورفعه على كتافه وهو يقول ابو بكر اللي بيقول يعني بابي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي بابي شبيه بالنبي مش معناه بيحلف بابيه لا باء التفدية أفديه بأبي إنه شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي وعلي يضحك ف... فأنا عايز أقول نرجع لكلامنا الذي قلناه قبل ذلك بنقول إن كثير من مشاكلنا يمكن أن تحل بكلمة طيبة ده الكلمة الطيبة دي بتخلي البني آدم صيت صيت فسهيل فأبو صالح بيقول لسهيل بقى بيقول له إيه بيقول له بأبي أنت آه إني سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أحب الله عبدا نادى جبريل قال يا جبريل إني أحب فلان ابن فلان يا سلام مذكور عند الملك لما يذكر بني آدم عند ربنا سبحانه وتعالى يا له من عبد إني أحب فلان ابن فلان فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل عليه السلام في أهل السماء يا أهل السماء إن الله يحب فلان ابن فلان فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض طوب الأرض يحبه تفتقده الأرض تفتقد قدميه يفتقده موضع سجوده الحصى الذي شرب من دموعه وهو ساجد تفتقده بخلاف الصنف الثاني بقى اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه إذا مات العبد الفاجر استراح منه البلاد والعباد والشجر والدواب والدواب مش الدابة طيب استراح منه كلبه ماشي استراح منه حماره ماشي استراح منه البقرة والجاموسة والإبل والمش عارف ماشي لكن الدواب والشجر طب ايه الدواب دي كلها تستريح من موت واحد زي ده كده بيضيق الارزاق يضيق الارزاق ممكن يمنع القطر في بلد من البلدان بفسق اهلها بفسق اهلها كما قال الله عز وجل ولقد صرفناه بينهم ليتذكروا مش صرفناه بينهم مش القرآن الماء الماء كما ورد في الحديث إذا غضب الله على قوم أنزل الماء في البحار أنزل الماء في البحار كمية المطر بتنزل من السماء واحدة ما بتنقص بس إذا غضب الله على قوم إيه عندهم فواحش بيمنعوا الزكاة مش عارفين الكلام ده والبتاع المية تنزل في المحيط ما تنزلش على الأرض تبقى الأرض عطشانة والناس عندهم آه، ما ما- يعني ما- ما ما فيش مية وفي قحط في ال- في الأرض ليه؟ الدواب نفسها بتتأذى المية راحت الدابة نفسها بتتأذى الشجر ممكن يموت في البرية علشان ما فيش مية ده بسبب إيه؟ بسبب فسق هذا الفاسق ادي معنى استراح منه البلاد والعباد والشجر والدواب لأن النقم إنما تنزل على البلدان بسبب فسق أهلها وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا فيبقى ور- ال- ال- ال- هنا ال- ال- ال- ال- ال- العبد الفاجر البلاد والعباد والشر دول بيستريحوا منه عشان كده احنا بنقول الكلمة كلمة الطيبة الكلمة الطيبة صدقة ولا بد أن تعرف وأنا أختم يعني هذه الحلقة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن العبد لا يقول الكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار سبعين خريفا ما كان يظن أن تبلغ به ما بلغت وإن العبد لا يقول الكلمة من رضوان الله يرتفع فيها في الجنة درجات ما كان يظن أن تبلغ به ما بلغت فخاف على نفسك ويحذر من الكلمة احنا بندخل مثلا محلات العصير تلاقي كاتب لي وسقاهم ربهم شرابا طهورا فين الشراب الطهور ده العصير اللي انت بتسهولي يعني انت ح- معلق لي آية ايه الايه علاقة الآية بالبتاع ده تدخل مع محل حلاقة تلاقي كاتب مثلا وجوه يومئذ ناعمة الله ناعمة عشان بيطلع واخدها والشيب واخد لحيته والشيب يطلع بقى ايه كده حاسس مفيش اثر للشعر وجوه يومئذ ناعمة ايوه القرآن نزل عشان دي اذا كان حلق اللحية معصية واعفاء اللحية واجب فرض لازم مش سنة مستحبة ولا حاجة فرض لازم الواجب والفرض على رأي جماهير العلماء آه، واحد عند الحنفية مخ يعني بيفرقوا بين الفرض والواجب لاعتبارات في الدليل لكن عند جماهير أهل علم الفرض والواجب واحد فأنا لما أقول للحية فرض يعني واجب واجب يعني فرض بل أغرب من كده واحد عجلاتي عجلاتي بيصلح العجل اللي هو الدراجة العادية دي واحد عجلات معلق يافطة في ال- في ال- في المحل بيقول خلق الإنسان من عجل إزاي خلق الإنسان من عجل يا ابني قال ازاي تعلق ال- ال- البتاع دي العجل كاوتش وبتاع والكلام ده ازاي تحط ال- القرآن ادي مثلا ممكن كلمة لا يلقي المرء لها بالا كلمة لا يلقي المرء لها بالا يهوي بها في النار سبعين خريفا مبنى التوحيد على كلمة والكفر على كلمة الكلمة لها شرف عظيم واللي عمالين يتكلموا ليل نهار ويكتبوا الأباطيل ويتكلموا بالأباطيل فليعلموا أن كل كلام قيل لابد أن يردد عليهم مرة أخرى ولا بد أن يحاسبوا عن كل كلمة قالوها من الباطل أو قالوها على الله ورسوله بغير علم احنا عندنا ال- الكلام مهم أنا أرجو أن احنا برضو نرجع بقى الكلام الطيب وقولوا للناس حسنا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن كل كلام اهو وكما قيل والحرب أولها كلام حرب لأي خناقة في الدنيا أي حرب قامت أولها إيه كلمتين ده الكلمة التاني صد رد مش عارف ايه الكلام ده طقشوا ببعض قامت حرب ضروس أهلكت الحرث والنسل ما هي ده برضو الكلمة فأنا يعني إيه برضو إحنا ن- نتحرز ونستفيد من هذه النصوص طبعا أنا الحقيقة ما كنت أت- أت- أتوقع ولا أتمنى إن أنا أت يعني أطول في المقدمة شوية أنا كان الحقيقة تحضيري مختلف خالص عن ال- النهاردة ما كان ما كانش تحضير ده خالص كنت هدخل في بعض النماذج بقى العملية اللي الرسول عليه الصلاة والسلام زي ما أعطيكم مرة الماضية النماذج العملية للنبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يتعامل يعني مع زوجاته فأستميحكم عذرا أن أن نمددها حلقة أخرى إن شاء الله تبارك وتعالى والله سبحانه وتعالى أسأل أن يجعل ما قلته لكم زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين
فتاة بهية وكل كل الفضل للذات العلية رياض الجنة الغناء أعني وأعني معنا خير البرية فروح ساعة بين العلوم لتنعم بالحياة الأخروية وأبشر بالكرامة حين تلقى ملائكة الحياة البرزخية ويوم الحشر نلقى الله نورا يكافئ صاحب النفس الزكية يكافئ صاحب النفس الزكية